السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ابن عباس رضي الله عنهما كان في يوم من الأيام يمشي مع تلميذ له اسمه عطاء فأثناء السير شاهد ابن عباس رضي الله عنهما امرأة عجيبة فقال لعطاء معلما ألا أريك امرأة من أهل الجنة طبعا عطاء لا يفوت مثل هذا العرض بقول له أوريك واحدة ماشية وسطينا من أهل الجنة خدت صك بالأمان أنها من أهل الرضوان سبحان الله فقال بلى قال هذه المرأة السوداء مرأة سوداء ومن أهل الجنة ربما بسبب التفكير المادي الذي طغى على الكثير لا يتخيل أن هذه المرأة تدخل الجنة فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت يا رسول الله أتت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وتريد استشارة النبي صلى الله عليه وسلم شكت أمرين قالت يا رسول الله يا رسول الله إني أصرع عندها الصرع والصرع درجات وهي كانت تشتكي من الدرجة الصعبة هذا الصرع ربما الإنسان يعني يخبط رأسه في الحائط ربما يأذي نفسه يعور وشه ويشد شعرها فالصرع ده عافانا الله وإياكم أمر عسير جدا يعني فهذه المرأة وكمان بيؤثر على الجنين ولو كانت شايلاه ممكن ترميه وممكن تؤذيه فهذه المرأة تعاني من هذا الأمر وهذا ليس يحدث يوم في الأسبوع ولا يوم في الشهر لا يحدث تكرارا هي لا تتحمل هذا الأمر خاصة في إحدى الروايات أنها كانت كبيرة السن فقالت إني أصرع وأتكشف بسبب الصرع ده فأحيانا من الحركة أنا ثيابي تنكشف عني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عارضا, عارضا لها عرضا يديها النبي صلى الله عليه وسلم عرض قال إن شئت صبرت ولك الجنة براحتك تصبري وتاخدي الجنة وإن شئت دعوت الله لك فكشف عنك ما أنت فيه كل الجالسون الآن إيه العرض اللي ممكن يختاروه بقلوبهم لا ألسنتهم هنختار إيه كل واحد منا يقف مع نفسه كده ويشوف إيه اللي ممكن يختاره في حاجة زي كده فقالت هذه المرأة بعدما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأدارت هذا الكلام في عقلها فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا آخر فقالت يا رسول الله أصبر على الصرع خلاص رغم أن التكشف ده أقل ألم عندها بالنسبة للجسد قالت يا رسول الله أنا أصبر على الصرع ولكن لا أصبر على أن أتكشف الله أكبر هذه امرأة أولا سوداء ثانيا ابتليت بالصرع وقيل إنها كانت كبيرة السن فلا يطلبها شاب ولا ينظر إليها وهي في هذه الحال وليست مؤاخذة شرعا ومع ذلك تقول لا أصبر على التكشف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة للرجال قبل النساء لأنهم هم الذين إذا صلحوا صلحت النساء رغم أن المشهور العكس كلنا مسؤول لأن الشاب إذا صلح هيتجوز واحدة صالحة والصالحة هتخلف بنت هذه البنت هتربيها تربية صالحة فاحنا بنتكلم في الموضوع ده اوعى تكون فاكر ان الكلام اللي جاي ده للنساء لا هو لك انت ايضا اللفتة التي نريد ان نشير اليها هي مسألة ثياب البنات ثياب النساء للأسف الشديد جدا في الخمس ست سنوات اللي فاتوا دول في انحدار في الثياب ولا أقول في الحجاب لأن الحجاب الذي أراده الله عز وجل ليس هو مجرد إيه تغطية الشعر مش مجرد إن هي تلبس طرحة وتقول إن ده الحجاب اللي ربنا أمرني بيه لا الحجاب إحدى مقاصد أن الله عز وجل فرضه عليك المقاصد الأعلى مع طاعة الله والكلام ده ألا يبدي الزينة فكل ما يبدي الزينة فليس من الحجاب اللي يظهر اللي يظهر الزينة ويظهر البنت كده ويظهر مفاتنها حتى ولو لابسة نقاب لأن كم واحدة ممكن تكون لابسة في الظاهر نقاب ولابساه بطريقة معينة يظهر زينتها فهي متبرجة وليست محجبة فمش مجرد ان هي غطت شعرها وعملت طرحة والكلام ده يبقى خلاص الامر لا طيب ايه حجج هؤلاء بعضهم سريعا يعني يقول ان الحجاب اصلا مش فرض طب هي الطرحة فرض الطرحة مش فرض بهذا المفهوم لكن هي لبساها ليه عشان هي عارفة شرعا ان في حاجة عليها واجبة بس في نفس الوقت فطرتها وعادتها عاوزه ان هي تظهر الجمال فتعمل حاجه بين البنين كده تحافظ على الانوثه وتحافظ على جذب الشباب وفي نفس الوقت برضه عشان المجتمع وعشان ربنا برضه نعمل ايه طرحه لا الله عز وجل لم يوجب هذا الامر وان كان احسن من غيرها نعم لكن الله عز وجل لم يرد هذا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ايه الخمار ده معناه ايه في اللغه الخمار ده اللي هو اللي بتغطي بيه الشعر تغطي الشعر ده اسمه خمار لا انتوا بتألفوا سيب الدرس بعد الدرس افتح اي معجم وشوف الخمار ده معناه ايه الخمره سميت خمره لانها ايه تغيب العقل بتغطيه طيب ربنا قال بخمورهن على ايه جيوبهن الجيب ده اللي هو الفتحه اللي حضرتك بتدخلي منها الايه اللي انت بتدخل منها الجلابيه كده على الصدر ده فالغطاء ده ينزل لغايه هنا والخلاف بقى المشهور بيني في مسألة الوجه والكلام ده فمجرد انك تغطي شعرك ولا تغطي راسك والموضوع ده لا والآية الثانية يدنين عليهن من جلابيبهن الجلباب اللي هو معناه ايه في اللغة الجلباب ده هو الثياب الطويلة التي توضع على الملابس الايه الداخلية التي تغطيها وبرضه ايه ارجع للمعجم طيب فين الحجاب بقى العلماء اصطلحوا ان هذا اسمه الحجاب مش عاوزاه الحجاب نسميه جلباب هو ده اللي موجود طبعا الجلباب ده هيعمل لك ارتكاريه نرجع تاني للحجاب الحجاب احسن بكتير فالحجاب اه فرض اه فرض واحنا النهارده لو في واحد بلغني كلام عن احد وانا مختلف ومش عارف افهمه اسال مين اسال اخبر الناس اللي كانوا قريبين منه اقول هو كان يقصد ايه عم تشوف الصحابه والصحابيات والعلماء اللي عاشوا مع هؤلاء القرن الأول والثاني والثالث كل هؤلاء كل كلامهم في الثياب ووصفه دول كلهم كانوش فاهمين حاجة وكانوا بيضحكوا علينا سبحان الله بعض الناس يقول لك لا هو هو فرض كل حاجة بس هو زي كان واحد كبير ده كان يعني ليه منصب كبير جدا في المجتمع كان بيقول بس هو مش أحد الأركان اللي الأربعة في الإسلام الأركان الأربعة طب هو الم... هو كل فرض عندنا في القرآن في, ال... في الإسلام لازم يبقى ركن من الأركان لا يشترط هو بر الوالدين واجب ولا ولا مستحب فرض ولا مش فرض عليك فرض طب هو ركن من الأركان لا زي البيت في أربع خمس عواميد تنفع تسكن في بيت في أربع عمدان لا لكن هو أس هذا الأمر نعم هو أس هذا الأمر بعض البنات تقول أنا مش مقتنعة بالموضوع ده والحقيقة هي مقتنعة لكن هي بتتستر بشيء هي عاوزة إنها تظهر, تظهر مفاتنها تظهر زينتها لكن نحذر هؤلاء أن الله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني إيه هواه هي هواها أن تظهر الزينة بتاعتها وأمر الله عز وجل أن تحجب الزينة إلا على المحارم فهي تختار إيه؟ تختار هواها ووالدها يختار هواها يعني في بنات كتير نفسهم أن الله عز وجل يكرمهن بزي أمهات المؤمنين مين السبب ومين الحاجز المانع تلاقي الأب أو الزوج ودول مش واخدين بالهم إن كلهم را... كلكم راع وكلكم مسؤول هتتسأل عن البنت دي وطبعا هي شرعا لا يجوز ليها أنها تمت... تمتثل لهذا الكلام لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ليس تحقيرا للمخلوق بقدر تعظيم الخالق سبحانه وتعالى فده أمر مهم جدا واحدة ثالثة مش عاوزة تتحجب ليه؟ مستنية العريس هو كلامها صح واحنا موافقين ان الحجاب فعلا ان هي مش لو اتحجبت مش هيجي لها عريس ولو اتحجبت لو ما اتحجبتش هيجي العريس ده في حالة واحدة احنا نوافق عليها لو هي اللي بترزق نفسها لو هي اللي بترزق نفسها اه نقول لك انت كده لكن انت تظني انك هتعصي الله عز وجل والله عز وجل سيجعل لك حياة مطمئنة لا والله من عمل صالحا من ذكر او انثى بس هم دول اللي ربنا هيكرمهم باللي جاي فلنحيينه حياة طيبة ده اللي هياخد الحياة الطيبة هياخدها ازاي بطاعة رب العالمين وشوفوا عمليا مين اللي نسبة البنات المحجبات كمية المتزوجين المتزوجات اللي فيهم قد ايه والزواج المستقر فيهم قد ايه والغير محجبة حياتهم عاملة ازاي والتانية تقول لما اكبر تقول عم انا اكبر عندها 21 سنة تقول عم اكبر هتكبري فين يعني انت اكبر من كده تروحي فين سبحان الله هم عشان ربوها ان هي كده صغيرة لو انت تضمني انك هتكبري وفرضا انك معاكي صك بالامان انك هتعيش عشر سنوات وهتتحجبي بعد العشر سنوات دول الفترة اللي قعدتيها دي بدون حجاب هي الفترة دي مش ذنوب وهتتحاسبي عليها ويمكن لا توفقي في توبة حقيقية وعلى فكرة ما في من بنت إلا وهي هتتحجب لا ده هتتنقب بس في الكفن هتتنقب وخمس لفات وثلاث لفات فاحتجبي دلوقتي احسن ما تتحجبي من غصب عنك وتتسألي عن هذا الامر عموما انا كان لي محاضره اسمها اقنعني بالحجاب ذكرت فيها 32 سبب بيمنع البنت ان هي تتحجب زي اليومين دول كده مثلا تقول لك الدنيا حر هي عاوزه تقول اي حاجه بس انك تفك منها وخلاص تقول لك انا عشان الدنيا حر طب الدنيا عما تشتي وتبقى برد هتعملي ايه تطلعوا برضه انا مش عارف اصلا البنات اللي بيمشوا بشعرهم دول في البرد دول بيبقوا عاملين ازاي لا هو تمكن منها رخص دينها دينها رخيص واخر حاجه تفكر فيها طاعه ربها وبعض الناس يقول لك هو الحجاب كل حاجه هو مش الحجاب كل حاجه بس ربنا قال ايه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء مين المؤمنين المؤمن كلما زاد ايمانه كلما ايه امتثل لكلام نبيه وامتثل لكلام ربه فاللي بتقول ان الدنيا حر طب ما انت عندك ناس كتير جدا طب وعشان الدنيا حر انت ما رحتيش الامتحان الدنيا حر مش نزلتوا اتقابلوا الشباب في عز الحر في الجامعه وبالمناسبه بقى طالما الدنيا حر لا نصلي ولا نمتحن ولا نذاكر ولا نعمل اي حاجه ليه الدنيا حر طب الدنيا بتبقى برد برضه ننام ولا نذاكرش ونعمل والحاجات تتعطل بقى كلها لا يا جماعه احنا في امتحان خلق الموت والحياه ليه ليبلوكم والامتحان ده في أسئلة سهلة وفي أسئلة صعبة في عبادات سهلة وفي عبادات صعبة في عبادات قوم صلي الفجر وانت نايم ده سؤال صعب وهتتسأل والأسئلة في كل المنهج وإحدى خصائص الامتحان ده إنك ما تعرفش وقته ممكن في أي وقت انزل جه وقتك وتتسحب الورقه بتاعتك وتبدا بقى ايه تدخل اللجنه وتتسال ما دينك الدين اللي انت عشت عليه مش بيقول لك ما الدين الاسلام ما الدين الصح ما الدين الحق لا بيقول لك الدين بتاعك انت اللي عشت عليه انت عشت زي المرأة السوداء التي كانت لها روح لها روح بيضاء دي كان لها روح تحلق في السماء هي أبت أن تتكشف مع عذر الله لها طب أنت النهاردة خاصة إحنا في موسم طاعة وشياطين مسلسلة ويا باغي الخير أقبل والجنة مفتحة ألا تأخذي قرار تتخذي قرارا أنك ترتقي درجة في ثيابك ترتقي درجة وانت نازلة من البيت كده وتلبسي وانت بتشتري الثياب قولي كده بينك وبين نفسك الثياب ده اللي هيرضي ربنا عني ولا هيرضي الشباب عني وشوفي انت بتختاري مين وساعتها تعرفي يوم القيامة هيكون حسابك عامل ايه والله لو اخترت الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة نسأل الله عز وجل أن يستر شباب المسلمين وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة جزاكم الله خيرا